بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل تجويدك القرآن حتم واجب إن لم تجوده فأنت مذنب لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف وهو يزيد القارئين حسنا ولا يعود اللسان اللحنا وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري وجود القرآن بالترتيل والحدر والتدوير يا خليلي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية احنا اتفقنا في الحلقة السابقة انه انتهينا من باب الفتح والإيمان وقلت ان الحلقة القادمة اي حلقة اليوم اه حلقتكم انتوا مش حلقتي انا لانه كل اللي فاتوا شيء في باب الفتح والإمانة ممكن يكون سمع البرنامج في الفترة الثانية فترة التلاوة المنهجية وما أدركش الشرح أو سقطت منه حلقة أو اثنين سهوا ففاته بعض الأمور في باب الفتح والإمالة وقلت إن الحلقة النهاردة لكل من يريد أن يسأل سؤالا عن الفتح والإمالة وحتى في التلاوة المنهجية أنا مش هدي جديد النهاردة في التلاوة المنهجية آه لأن في الحقيقة في سورة المائدة من الآية واحد أنا قرأت معاكم في المائدة من الآية واحد وتطرقت معاكم في سورة المائدة إلى قوله تبارك وتعالى فعلى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين في الحقيقة في بعض آيات في سورة المائدة يعني نحن قرأنا في المائدة من الآية واحد للآية 23 في الحقيقة في بعض حاجات مهمة برضه في سورة المائدة يعني لا أخفيكم سرا إن عندنا في بعض أمور في سورة المائدة ما بين تحريرات وما بين أداء للهمزات يعني عندنا آية رقم ستة الآية رقم ستة في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية دي فيها شغل الهمزات أو جاء أحد المشكلة مش في تسهيل الثانية المشكلة في الحقيقة في الإبدال الالف المبدله لان احنا تعودنا دايما نبدل الالف الثانيه مع الاشباع شريطه ان يكون بعدها حرف ساكن لكن هنا مفيش بعدها حرف ساكن هنا بعدها حرف متحرك او جاء احد منكم الابدال هنا مع القصر حركتين وانا فاكر لما اديت الحلقه وكنا بنقرا الصفحه دي انا حاسس ان ال ال الايه دي ما خدتش حقها كويس والناس كلها يعني ما اديتهاش كنت أتمنى كنت أتمنى أن الجميع يؤدي هذه الآية فبرضه حلقة النهاردة مفتوحة للجميع اللي عنده حاجة في سورة المائدة عايز يأديها عليها وما أدهاش خصوصا الآية دي الآية برضه أخرى برضه عشان عايزها تبقى نصب أعينكم الآية نمرة تحديدا الآية نمرة 22 في سورة المائدة فيها يا موسى وفيها جبارين يا موسى وجبارين شغل الفتح والتقليد الكلام ده انا هقوله لكل من يريد ان يسال او انا هطرح حاجه اسالها خلاص فعايزين نتواصل في حلقه اليوم باذن الله تبارك وتعالى عن باب الفتح والايمان في الحقيقه برضو انا عايز كمطلع ان شاء الله وفي الحلقه القادمه ان شاء الله هعدلكم مفاجاه باذن الله تبارك وتعالى شويه يعني امور تخطيطيه كده عن باب الفتح والايمان تكون مرجع لاي حد عاوز يبص الكلمه دي فيها فتح واماله ولا لا يعني دي دي, دي يعني هديتي لكل محب رواية ورش وكل من يريد أن يقرأ برواية ورش هديتي في الحلقة القادمة هيبقى في رسوم تخطيطية بشكل جديد وليست في كتب القراءات ان شاء الله تكون زي المعجم زي الداتا بتاعت الكمبيوتر كده لما بحب ابحث عن حاجه اخش عليها اعمل بحث ان شاء الله تكون بالشكل ده باذن الله كل اللي عايز يعرف حاجه هيبص على الرسوم اللي انا هبقى اعملها ان شاء الله في الحلقه القادمه فالحلقه اللي جايه مهمه جدا جدا جدا الامر الاخر اللي عايز اكد عليه ان حلقات روايه ورش في الايام القادمه هيكون تحت عنوان تحريرات هتعمل ايه في ورشه هتشرح لنا ابواب جديده لا هتوقف شويه هشرح حاجه اسمها تحريرات روايه ورش يعني ايه تحريرات روايه ورش يعني في مفاتيح لبعض ايات في روايه ورش اتعامل معاها ازاي اللي بنسميها احنا فنيات الاداء برضو الحلقات اللي جاية مهمة جدا جدا جدا مهمة جدا جدا جدا بأكد عليها مرة تانية فالحلقات من المرة القادمة في منتهى الأهمية لكل من يريد أن يتعلم فنيات أداء رواية ورش خلاص طيب هأكد كده من باب المراجعة لحد ما اخواني يتواصلوا معايا كده عبر الاتصالات ان شاء الله او عبر رسائل ال SMS خلي بالكم ان لما اتكلمت عن باب الفتح والاماله القضيه كلها تتلخص في لهجات العرب هي مشكله الفتح والاماله ايه لهجات يعني خلينا كده اكون واضح معاكم في مصر اللهم احفظ بلدنا مصر يا رب واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين واحفظها يا ارحم الراحمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن انه ولي ذلك ومولاه الشاهد انه باب الفتح والاماله عندما عنون له علماء القراءات لا بالنظر الى ورش ولا بالنظر الى حمزه والكسائي وخلف العاشر فمنهم من هو مقل في الاماله ومنهم من هو مكثر في الاماله ومنهم من امال اماله صغرى ومنهم من امال اماله كبرى خلي بالكم من الكلام اللي انا بقوله مفاتيح انا بديها اهو تاني تاني اما العلماء عنونوا في باب القراءات تحديدا في باب الفتح والاماله قالوا ايه الفتح والاماله ده اصلا خاص بلهجات العرب خاص بمين بلهجات العرب اخواننا في صعيد مصر اللي هم في وجه بحر قبلي واخواننا اللي في وجه بحري دول ليهم لهجاتهم ودول ليهم لهجاتهم ينفع اقول له انت بتتكلم صعيدي ليه ينفع اقول له انت بتتكلم بلغه الفلاحين ليه هي لهجته كده فاللهجه ليس لها قاعده يا اخوه اللهجه ملهاش قاعده واحد منذ نعومة أظفاره وجد أبيه وجد أمه تتكلم بهذه اللهجة فاللهجة ليس لها قاعدة فهكذا باب لهجات العرب منهم من قرأ الألف المادية بالفتح ومنهم من انتحى بالألف أو أمال الألف ولكن من أمال الألف منهم من أمال الألف بشكل ليس بكبير يعني لما مال بالألف ما مالش بيها إمالة كبيرة بلهجاتنا الدارجة فبنسميها إمالة صغرى اسمه التقليل ليه؟ لأنها إلى الفتح أقرب ومنهم من أمال وانتحى بالألف نحو الكسر فده أمالته كبرى ورش اللي احنا بنتعلمه ما بين إمالة صغرى وإمالة كبرى ورش مكثر من الإمالة الصغرى كتير تقليد واحنا الحمد لله على مدار الحلقات منذ أن بدأنا الختمة من سورة الفاتحة إلى أن وصلنا بفضله تبارك وتعالى إلى سورة المائدة وأسأله سبحانه وتعالى أن يتم هذه الختمة إنه ولي ذلك ومولاه كل ما بنيجي نتكلم نقول المقلل قولا واحدا المقلل بخلف عنه مقلل قولا واحدا مقلل بخلف عنه إذا ورش مكثر من التقليد لكن ما حدش فيكم سمعني وانا بقرا لورش قلت ده اماله كبرى ولذلك ورش مكثر من الاماله الصغرى ولكنه مقل من الإمالة الكبرى بل ليس له إمالة كبرى إلا في حرف واحد في سورة طه أهو أنا قلتها حرف المقطع ها تحديدا في سورة طه ليه انت حددت السورة ما تقول يا عم الشيخ الحرف المقطع ها وانتهى الأمر وتريحنا وتريح نفسك الأمر مش كده أصل الحرف المقطع ها جه في مريم وجه في طه جه ورا دي على طول سورة مريم وراها طه لكنه سبحان ربي وما لقياس في القراءة مدخل زي ما قال عنها سيدنا الإمام الشاطبي وما لقياس في القراءة مدخل يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش أقيس قاعدة على قاعدة يعني هنا أقول آه ده ورش قلل ها في مريم يبقى أول ما يقابلك كل حرف مقطع ها في القرآن يا عم الشيخ قلله مش عندنا في القراءات مش عندنا في القرآن الكلام ده الكلام ده مش عندنا في القرآن القرآن الأصل فيه التلقي والمشافهة الأصل في القرآن التلقي والمشافهة من أفواه المشايخ المتقنين خلاص طيب إذا قضية تقليل سواء كان مقلل أو مقلل بخلف عنه طبعا الكلام ده كله مهم خلاص طيب لذلك لذلك أنا بأكد على الكلام اللي أنا بقوله والكلام دوت هنشوف إن شاء الله اللي أنا بقوله ده الحلقة القادمة الكلام ده هنشوفه الحلقة القادمة الرسوم التخطيطية المعدة طيب وبناء على ذلك وبناء على ذلك يبقى لهجات العرب ما بين فتح وإمالة وإمالة صغرى وإمالة كبرى ورش ملوش إمالة كبرى إلا لفطاها باقي كل ده إمالة صغرى تقليل تقليل تقليل سواء مقلل قولا واحدا أو مقلل بخلف عنه طيب ولذلك أول حاجة بقول أنه تنقسم الألف في لهجات العرب إلى قسمين الفتح والإمالة سواء كانت إمالة صغرى أو إمالة كبرى إيه تاني اتكلمت معاكم في باب الفتح والإمالة البحث عن أصل الألف البحث عن أصل الألف وأنا بتكلم عن أصل الألف وأنا بتكلم عن أصل الألف قلت والله لو بتعامل مع اسم لو بتعامل مع اسم هجيب مثناه ولو بتعامل مع فعل هنسيبه لنفسي مش أنا يعني كل واحد ينسب الفعل لنفسه فلو بتكلم عن موسى اسم ولا فعل اسم جيب مثناه موسيان عيسى عيسيان طيب يبقى الألف اتقلبت لياء الألف انقلبت إلى ياء طيب فالألف انقلبت إلى ياء عشان كده بنسميها ذوات الياء ما هو كلمة ذوات الياء دي ما جاتش كده ذوات الياء ما جاتش سدى لا لما مسكنا نبحث أصل الألف في كل كلمة في القرآن خلي بالكم كل كلمة في القرآن لها معنى كل كلمة في القرآن لها معنى طيب نتلقى الاتصال الأول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم يا أحمد الحمد لله بخير
كيف حالك يا أحمد الحمد لله الحمد لله ها ليك سؤال ولا عايز تاكله حاجة معينة يا أحمد اللي حضرتك آه، أكله من من أين إن شاء الله عايز تاكله أه إن شاء الله طيب يا أحمد تفضل يا أحمد هتاكله من قوله
آه، آية ستة إن شاء الله يا أيها الذين آمنوا طيب الله يفتح عليك اهو احمد اخونا احمد دلوقتي اهو او المشاركين هياكلوا من سورة المائدة من الآية رقم ستة عشان نسمع باب الهمزات أو جاء أحد يلا اتفضل يا أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا بس خلي بالك يا احمد آه، نعم.
ان عندك امنوا وفي السطر اللي تحت منها في ايه
برؤوسكم.
برؤوسكم يبقى هنسوي البدلات يا احمد يلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا نعم وإن كنتم مرضى أو على سفر مم.
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد تمام أو جاء أحد صح.
منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يا احمد نعم.
عايز اسالك سؤال كلمه مرضى انت لما اديتها دلوقتي جبت فيها فتح وتقليل نعم.
يعني عايز تقول ان ده مقلل بخلف عنه.
عنه ليه يا احمد ده مقلل بخلف عنه ان مرضى اسم لما اجي اسميها تبقى مرضى ايه
طيب هجاوبك خلي بالك وهجاوبك بعد ان شاء الله لما اسمع أ- اخوك في الاتصال الاخر جزاك الله خيرا يا احمد طيب طيب لحين تلقي اتصال اخر ان شاء الله هجاوب كده احمد مرضى وبجاوب طبعا كل الاخوه والاخوات مرضى اولا مفرد ولا جمع يعني السؤال لفظ مرضى هو مريض لا ده مرضى طب معنى اتصال طب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا اخت
جزاكم الله خيرا خيرا جزاكي
سأقرأ من, من الآية الثالثة من الايه الثالثة طب تفضلي هل لك سؤال في الفتح والاماله يا اختي
لا طيب تفضلي في القراءه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام مم.
ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا طب يا أخت نعيمة كلمة الإسلام نعم لما نبدأ بيها نقول إيه
الإسلام وإيه تاني
الإسلام أحسنتي يعني إما إن أنا أبدأ بهمزة الوصل أو أحذف همزة الوصل وأبدأ بالحرف المتحرك الإسلام صح كده؟
نعم عايزك بقى تعملي لي الكلام ده تقولي إيه دلوقتي؟ ورضيت لكم الإسلام الإسلام الإسلام دينا عشان برضو إخوانك وأخواتك اللي بيسمعوك يتعلموا
نعم تفضلي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام الإسلام دينا جميل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم نعم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح وما علمتم من الجوارح مكلدين تعلمونهن مما تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب بارك الله فيك يا أخت نعيم أحسنت طيب السلام عليكم يا متولي السلام عليكم يا مولانا عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ منين من أي المواضع تريد يا متولي طيب أ- أ- أنت عارف إن النهاردة طبعا حلقة مفتوحة اه يعني حلقة مفتوحة لأن بعد ما انتهي انتهينا من الحلقة السابقة من شرح باب الفتح والإمالة اه قلت إن لي النهاردة سؤال في الفتح والإمالة أو فيت قاعدة في الفتح والإمالة يطرح السؤال ونجيبه إن شاء الله وفي سورة المائدة إحنا قرأنا منها قدر كافي فكل من فاته موضع معين من سورة المائدة يريد أن يقرأه فليقرأ حاضر يا مولانا اتفضل هتقرأ من أي المواضع
يعني مثلا نقرأ اه أنا عايزك طب أنتقلك أنا موضع اه
طيب.
اتفضل، اتفضل.
ع- عايزك كده تقرأ لي من عنده وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم تحديدا الآية 20
نعم نعم حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين طبعا يا متولي أنت هتقرأ بالإشباع نعم طيب موسى وآتاكم انت لما تشبع البدن ليك ايه التقليد ليك ايه الفتح والتقليد انت طبعا جبت وجه الفتح بس اه نعم طيب
نجيب التقليد هات التقليد حاضر. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وصلت يا متولي نعم يبقى لما تشبع البدل انتبه انك تبرز الفتح ثم التقليد نعم جزاكم الله خيرا خيرا جزاك اكمل يا قوم ادخلوا
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين طبعا ادباركم دي حكمها ايه يا متولي
ال- الفتح والتقرير برضه لا تقليل قولا واحدا أدبار اه عارف ليه
آه، عشان الراء عشان ب- جه بعد الالف راء متطرفه مكسوره آه.
لان اصلها ادبار اه قم ده ضمير زائد
نعم نعم أ- وصلت نعم نعم. منكم نتعلم بارك الله فيك يا متولي جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا طيب أ- معنا محمد السلام عليكم يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا محمد بخير الحمد لله لك سؤال أم تريد القراءة أقرأ إن شاء الله طيب أ- محدد الموضع ولا أحدد لك موضع حدد حضرتك
ها يا محمد حضرتك حدد أحدد اه نعم طيب اقرأ آه، من حيث انتهى متولي يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة ماشي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم طيب أنا ليا حاجة مهمة يا م- محمد نعم عايز القراية بفنيات يعني عايز فنيات الأداء يبقى عايز الشغل يدان إزاي يا قوم ادخلوا الأرض الأرض الأرض المقدسة التي كتب الله لكم شغل الأرض الأرض ده عايزين نعلم الناس خلاص دي حاجة الحاجة الثانية أدباركم أدباركم ما حكم هذه الكلمة التقليل قالوا واحد تمام يلا
أقرأ من أول آية إن شاء الله تاني يا قوم ادخلوا وبين الشغل ده ماشي إن شاء الله. يا قوم ادخلوا الأرض الأرض الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين بص يا محمد الآية اللي جاية الآية اللي جاية فيها كلمة يا موسى نعم فيها فتح وتقليل نعم وكلمة جبارين الكلمة دي العلماء اختلفوا فيها منهم من قال أصل بعدها بعد الألف راء متطرفة فيبقى فيها تقليل بس الأصل عندنا في فرش أن كلمة الجار بتاعة النساء وكلمة جبارين بتاعة المائدة والشعراء قال لك فيها فتح وتقليل إطلاقي فيها فتح وتقليل إيه؟ يعني لا هيأثر فيا بدل ولا يأثر فيا ذوات ياء قصرنا البدل أفتح وقلل في الجر وجبارين وسطت البدل برضه هفتح وقلل في جبارين أشبعت البدل برضه هفتح وقلل في جبارين كلمة يا موسى مش فيها فتح وتقليل لما أجي أقرأ يا موسى بالفتح أخد عليها جبارين فتح وتقليل لما أخد يا موسى بالتقليل أخد عليها فتح وتقليل في جبارين هي دي بقى فنيات الأداء اللي أنا عاوزها يلا بينها قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين مم.
جبارين قالوا يا موسى حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين بارك الله فيك يا محمد معنا الأخت شيماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معذرة يا أخت شيماء على الإطالة مفيش آه، مشكلة لك سؤال أم تريدين أم تريد القراءة القراءة إن شاء الله طيب هتقرأي آه، آه، أختار لك موضع ولا لك أي مواضع
حضرتك اختار إن شاء الله طيب أنا عايز أسمع منك برضو باب التقاء الهمزات فهاتي الآية ستة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إن شاء الله
يعني أنا يهمني جدا نفسي النهاردة بأكد أوي على الآية نمرة ستة والآية نمرة 22 يعني أنا عايز كل الإخوة الأخوات يشاركونا هاتين الآيتين يلا
أبدأ آه، ابدأ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وامسحوا برؤوسكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين طيب يا أخت شيماء أسألك سؤال برؤوسكم ما حكم هذه الراء لورش
حكم إيه؟
ما حكم راء برؤوسكم لورش عن نافع
رقيق الترقيق لماذا
مضمون أو لا مخصوص؟
مضمومة وإيه أو لا مخصوص؟
طيب أسألك سؤال تاني هل هذه الباء أصلية من الكلمة
لا أم حرف جر
زائدة أصغر حرف جر يعني زائد إذا لا يعتد بهذا الحرف يا أخت شيماء
برؤوسكم عرفتي يبقى برؤوسكم حكم هذه الراء إيه مفخمة مفخم لا يعتد بالباء لأن الباء ليست من أصل الكلمة أصلها رؤوس إنما اللي اعتد به بترقيق الراءات لما يكون قبلها كسر الحرف أصلي والكسر أصلي وصلت
وصلت إن شاء يلا الله الله خير وإن كنتم جنبا
وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر هم.
وإن كنتم وإن كنتم مرضى مرضي أو على سفر أو جاء أحد هم.
أو جاء أحد لا هتعملي إبدال أو جاء أحد منكم
أو جاء أحد لا آه كأنك بتقولي أو جاء أحد سمع الألف أحد
جاء أحد لا مش جاء آه مش عايز همزتين أنا عايز الهمزة الثانية تبقى ألف والألف دي تتمد حركتين أو جاء أحد منكم
أو جاء أحد لا مش أحد كده أنت بتسهلي أنت هتسهلي ولا تبدلي؟
أنا كنت هجيب الوجهين إيه؟
كنت هجيب الوجهين جبت وجه التسهيل فكنت هعمل إيه علي صوتك يا اخت شيماء عشان مش سامعك
سهلت في الوجه الأولاني فكنت هفضل بس أنا مش عارفة أعملها بالإبداع طيب عايزه الوجه الثاني أه
بصي او جاء قولي كده
أقول إيه قولي اللي انا قلته او جاء أو جاء اه بس ادي الالف ريحي الالف شويه او جاء
أو جاء اه شفتي الصوت ده هو ده اللي توصلي بيه او جاء احد منكم
أو جاء أحد قلتها غلط برضه اه ب- ما عشان بتجيبي همزه او جاء احد منكم
أو جاء أحد
لسه في صوت همزه ما هو بقى انا عايز ادرب الناس على الابدال في الكلمه دي اذا او جاء شوف الصوت قوليها تاني
آه بروح بروح عليها اه زي ما انا عملتها كده دلوقتي أو جاء
ايوه كده او جاء احد منكم أو جاء أحد
هي دي قوليها بقى تاني ووصلي
أو جاء أحد من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه
الاتصال انقطع طيب معنا الاخ سيد السلام عليكم السلام عليكم سيدي الكريم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم نعم جزاك الله عنا كل خير يا سيدي أيضاً الله جزاك خير.
أخي الكريم.
إن شاء الله ربي يجمع بلدكم على المحبة والخير إن شاء الله اللهم أمين أمين الطيب أمين الطيب ليس السيد الله يبارك فيك أخي الكريم الطيب ألك السوء.
سؤال أم تريد القراءة أي، الطيب الطيب ليس السيد الطيب الطيب من تونس نعم نعم سيدي طيب بارك الله فيك أخي الطيب بارك الله فيك سيدي في بدء في بدء سيدي الكريم آه، أسأل عن الوقف على الصلاة التاء هل فيها قولا واحدا ثلاثة ألفات؟
أه، لفظ الصلاة
نعم عند الوقف نقف بهاء لا بتاء إيه، نعم فيها آه، مد أو مدين أو ثلاثة لا أسمعك أخي الطيب
فيها فيها عند الوقف نعم.
لا. فيها ما فيها قولا واحدا ثلاثة ألفات أو ألفين أو ألف
أي نعم فهمته لا نقف عليها بألف بألف وألفين وثلاث ألفات آه، أي نقف بالقصر والتوسط والإشباع الصلاة الصلاة الصلاة
ما- نعم نحن في تونس آه، أخذناها ثلاثة ألفات أه، في تونس تقف عليها أخذناها بثلاث ألفات نعم نعم قولا واحدا اه لا لا اخي الكريم هذا من باب المد الجائز آه جزاك الله خير.
هذا من باب المد الله الجائز يبارك.
هذا ما نعم.
يسميه العلماء بالمد العارض للسكون نعم نعم نعم الله يبارك فيك متى يعاد البرنامج سيدي الكريم غدا إن شاء الله
أخي الكريم آه، يعني إخوانك في الكنترول يجيبونك على هذا السؤال الله يبارك فيك تعال، اقرا ان شاء الله اقرأ أخي الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة مم.
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا نعم
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أخي الطيب أتقرأ أ- أتقرأ المد البدل بمقدار ألف أم بمقدار ألفين أم ثلاث ألفات ألفان ألفان ألفان ألفان ألفان طيب متوسط.
طيب إذا إذا آه انتبه إلى وامسحوا برؤوسكم آه نعم نعم سيدي نعم نعم نعم نعم سيدي نعم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد ها؟ أخي منكم الطيب نعم سيدي نعم هذه الكلمة جاء أحد نعم فيها كم وجه الهمزة الثانية نعم أقرأتها بالإبدال أم بالتسهيل لا بال- بالتسهيل أريد أن أحفظها بالتسهيل منكم جزاك الله خير طيب أعد يا قول التسهيل التسهيل اه اعد يا قول- التسهيل اعد التسهيل لاسمع ضبط الهمزه المسهله بالتسهيل اه أ- اسمعه آه، اريد ان اسمع التسهيل مره اخرى
أو جاء أحد لا.
منكم اسمع عني اسمع عني واضح ان الاتصال انقطع اسمع عني اخي الكريم او جاء احد الهمزه المسهله حرف فرعي الهمزه المسهله حرف فرعي ليس بهاء او جاء احد آ آ سامعين صوت الهمزه الثانيه آ أو جاء أحد ثم الإبدال مع الاتصال طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا عبد الله الحمد لله
ها هتسأل ولا تقرأ يا عبد الله طيب سورة الضحى طب اقرأ سورة الضحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى مم.
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى, فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحد يا عبد الله كم تبلغ من العمر ثمانية ثمان سنوات اه ما شاء الله بارك الله فيك يا عبد الله بارك الله فيك هو قرأ الضحى ب- بالتقليد يعني قرأها لورش وخلي بالكم وانتوا سامعين وهو بيقرأ الضحى قرأها بالتقليد قولا واحدا لأنها من الصور العشر احنا قلنا ان هم 11 بس استثنينا صورة الشمس يبقى صور العشر ودي من الصور رؤوس آياتها مقللة قولا واحدا بغض النظر عن القاعدة بالمناسبة يعني إن شاء الله لو في حد هيتصل إن شاء الله عايز أسمع صورة الشمس عايز حد كده يحضر صورة الشمس يعني دي من المستثنيات عايز أسمع كده صورة الشمس ونشوف هتؤدى إزاي لورش ونشوف هتؤدى إزاي لورش يعني يا ريت إخواننا كده يحضروا لنا كده آه، صورة الشمس إن شاء الله لمن يريد أن يتصل علينا إن شاء الله طيب آه، الحاجة اللي أنا عايز أجاوب إليها ك- أخونا الطيب آه، تسهيل الهمزة الثانية تسهيل الهمزة الثانية آه، قلنا ضابط التسهيل انه مش هاء او جاء احد ثم الابدال آه، ردا برضو على ال- الاخت شيماء ان شاء الله او جاء اريح الالف حركتين او جاء احد منكم هكذا ماشي الكلام طيب برضو آه، احمد وهو بيقرا لما سالته قلت له مرضى انا مش عايز بقى افوت حلقه النهارده الا معلق على حاجات كتير يعني من خلال الاداء مرضى انا لما باجي اتكلم عن الفتح والتقليل يا اخوه واخوات كنت بقول لما بتعامل مع اسم بجيب مثناه صح كده بجيب مثنى ومرضى مثنى آه، مرضى اسم معذره مرضى اسم بس السؤال هل مرضى اسم مفرد ولا جمع مرضى جمع طب وانا ينفع اجيب مثنى جمع ده سؤال ينفع اجيب كلمه جمع اعملها مثنى هي جمع ازاي اخليه مثنى العلماء لما قالوا وتثنية الأسماء تكشفها كان بيتكلم على اسم مفرد موسى موسيان عيسى عيسيان صح كده فمرضى اسم جمع انا ما ينفعش اجيب مثناه لانه جمع طب بس اتقرأ بالفتح والتقليل عارفين لما اتقرأ بالفتح والتقليل ليه اعلمكم ليه لسببين لسببين اتقرأ بالفتح والتقليل لسببين السببين اولا الالف مرسومة على ياء في مرضى الالف مرسومة على ياء ففيها فتح وتقليل الحاجة الثانية ده من رسمة المصحف طب معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام شيخ تفضل أخي شاكر
شيخ لي الأسئلة فيما يخص الصور المستثنيات هذيك الصور التي تقلل قولا واحدا تفضل أخي شاكر نعم آه، يعني آه، نحن نعرف أن الراء المطرفة المكسورة نعم يعني آه، ترقق وتميل ال- ال- الألف فما فما يعني آه، وضعية الهاء تاعها خاصة في صوت الشمس
فما وضعية الهاء أيوه
يعني أقدر أقول أ- أ- أنت أثرت السؤال طيب يمكن أنا جاوبته قبل كده كقول الله تبارك وتعالى أخي شاكر فيما أنت من ذكراها نعم أو ذكراها في سورة النازعات وأنا قلت قبل كده مرارا وتكرارا أن كل من كل آه، ما انتهى بها أيوه فهو فيه الفتح والتقليل حتى وإن كان في الصور الإحدى عشر ولكن يستثنى يستثنى كل ذي راء اللي هم ذوات الراء فذكراها مقللة قولا واحدا حتى وإن انتهت بها سمعني؟
نعم مقللة قولا واحدا لماذا؟ لأنها من ذوات الراء وذوات الراء لورش عن نافع مقللة قولا واحدا هذا هو السؤال الأول هات السؤال الثاني
يعني آه، انا أنا كنت مسجل لما حر- كنت اتكلم يعني سجلت ان الاستثناء في الصور هذه يعني فتحنا وقللنا رؤوس الاي التي تنتهي بها إلا لفظ ذكراها في سورة النازعات آه، الا الا لفظ ذكرها إلا لفظ ذكراها في سورة النازعات النازعات نعم يعني هذه تقلل قليلا واحدا لأنها من ذوات الراء نعم اذا اقرا سورة- سوره الشمس آه أسمعني بقى سورة الشمس إن شاء الله عايزين ننشط هذا بإذن الله ان شاء الله وبالمناسبة يا ريت برضه بعض إخواني لو هيتصلوا يحضروا لي كده المقاطع الأولى آه، من سورة طه عايز كده العشر آيات الأول كده من سورة طه نعم تفضل أخي شاكر بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اعد البسملة مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها عايزك بقى إن شاء الله نعم.
طبعا بتنتهي بها يبقى هنعمل فيها إيه
آه، تفتح ثم تقلل آه، والشمس وضحاها وضحاها مم، بارك الله فيك يلا قاعد مرة أخرى نعم فيها وجهين يا شيخ اه قاعد إن شاء الله نعم والشمس وضحاها مم.
والشمس وضحاها مم.
والقمر إذا تلاها إذا تلاها بس خلي بالك يا أخي شاكر نعم ها ها مفتوحة ملهاش دعوة بالفتح والتقليل
آه نعم يعني آه، الوجهين في ال- في في ضحى والشمس وضحاها ضحاها
حبيت نعرف وضعية الهاء في ال- اه ها نفسها ليس فيها فتح لا ملهاش دعوة بالفتح والتقليل أي بارك.
مفتوحة ملهاش دعوة واضح الآن فهمت نعم إذا أعيد يا شيخ تفضل
والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إذا تلاها والنهار إذا جلاها إذا جلاها والليل إذا يغشاها إذا يغشاها والسماء وما بناها وما بناها والأرض وما طحاها وما طحاها ونفس وما سواها وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها من زكاها بارك الله فيك أخي شاكر أحسنت بارك الله فيك معنا أخونا عاشور السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي عاشور ازيك يا ريس يا حالي الله يكرمك تفضل
والله آه، في آية بس ال- آه، اللي هي بتاعت يا بني اركب معنا نعم قراءات بسمعها بقول لك اركب معنا يعني بيظهر الباء فهي ما وضع ال- آه، القراءة هنا
حاضر أجيبك إن شاء الله حاضر آه، لا، ماشي بس حضرتك يعني تاني حاجة في آية برضو اللي هي بتقول آه، أنت عاوزني أجيبك على ورش أم على حفص
على ورش حاضر على ورش على ورش الآية الثانية اللي هي برضو ال- بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا هنا ألا آه، فيها ح- يعتبر في التوكيد اللي هو أل أل ونفي في نفس الوقت فوضع برضو القراءة هنا ورش ولا ولا حرف
آه، ما وق- وقضى ربك ألا ألا تعبدوا ألا اه تعبدوا آه، ملهاش في ال- في اللهجات آه، لورش أو لحفص القراءة ك- كيفيتها واحدة ألا تعبدوا نفي ألا تعبدوا
مم.
ده نمرة ده ده ده السؤال اللي انت سألته السؤال اللي قبله السؤال اللي قبله في يا بني اركم معنا على حفص على رواية حفص عن عاصم من الشاطبية يضغم اركم معنا وعلى ورش عن نافع يظهر الباء وعند إظهار الباء يقلقل يا بني اركب معنا اركب معنا وصلت طيب معنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام يا حسن ما اسمك معاذ معاذ معاذ
نعم طيب هتقرأ يا معاذ
نعم هتقرأ ايه
الضحى فراش آه، الناس
هتقرأ الضحى اه اقرأ
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر طب يا ح- يا معاذ وأما الساد مد المد
نعم وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحد كم تبلغ من العمر يا معاذ
آه، آه، ست ست- ست ونص سنوات ست سنوات ما شاء الله ما شاء الله طيب آه، اخواننا كانوا بيقولوا ان ده كان اخر اتصال آه، معنا في حلقة اليوم باذن الله تعالى في الحلقة ال- ال- ال- القادمة هجيب شوية رسوم تخطيطية زي ما انا قلت ودي هتكون بمثابة آه، الدليل اللي همشي عليه ان بمجرد ما اراه اقول ان اللفظ ده فيه فتح وتقليل ولا فيه تقليل وبس والحلقات اللي بعدها هتكون فنيات الاداء ان في ايات معينه لورش هتعامل معاها بكيفيات معينه عشان كده خلي بالكم من الحلقات اللي جايه قوي خلي بالكم من الحلقات اللي جايه قوي لفظ مرضى لاخر مره الالف مرسومه على ياء فده جمع ما ينفعش اجيب مثناه فلما الالف تترسم على ياء يبقى على طول فيها فتح وتقليد الحاجه الثانيه الحلقه اللي فاتت لو تفتكروا انا قلت لكم ان في اوزان معينه فعلا بفتح الفاء فعلا بضم الفاء فعلا بكسر الفاء مرضى على وزن فعلا عشان كده جابوا الاوزان فلكن اللي يجي على الاوزان دي افتح وقلل على طول من غير ما تشوف عرفتوا فايده الاوزان اللي انا قلتها والكلمات اللي حصرتها في الحلقه اللي فاتت فهو ده بقى الكلام هو ده بقى الشغل خلاص عشان كده تعمدت اسال كلمه برؤوسكم عشان ما ما- ما اختتمش الحلقه من غير ما اكون مأكد ده حرف زائد لا يعتد بكسره ما ينفعش اعتد بيه لانه مش من بنيه الكلمه برؤوسكم خلاص زي آه، بروح بروح القدس ينفع اقول بروح لا الباء برضه زايده نفس كلمه روح خلاص بارك الله لي ولكم في القران العظيم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقاء فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته